بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في لوقا 13 وصلنا لغاية عدد 31 انتهينا اخر مرة بالسؤال اللي, رب اللي واحد سأله ربنا يسوع قال له يا سيد أقليل هم الذين يخلصون وكانت إجابة ربنا يسوع له المجد اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق وبدأ يشرح صورة عن الدينونة وقال لنا في اليوم الأخير في ناس هتبقى بتقول لربنا احنا نعرفك وانت أكلت في شوارعنا وعلمت في شوارعنا أكلت وشربت قدامنا يعني هيقول لهم ما أعرفكوش وقال لنا في الآخر في ناس أخيرين هيبقوا أولين وفي ناس كانوا في الأول هيبقوا في الآخر ويمكن أنتوا عارفين أن الإشارة أساسها كمان اليهود والأمم فإحنا اتكلمنا عن الأخير والأولاني بحكم العلاقة مع ربنا قدام الناس يعني في واحد يكون قدام الناس متدين يمكن في الآخر مكانه يبقى ورا وفي ناس عاش حياته بعيد إنما رجع على آخر حياته فخد مكان في السماء قدام وهتنطبق بالأولى على اليهود اللي كانوا يعتبر أول ناس عرفوا ربنا في التاريخ واستلموا الشريعة على يد موسى إنما برفضهم للمسيح وعداوتهم صاروا أخيرين والأمم اللي يعتبروا كانوا وثنيين أقبلوا على الإيمان أسرع من اليهود فصاروا أوائل في معرفة ربنا في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج واذهب منها هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك طبعا موقف غريب للفريسيين يعني لو جه الكلام من تلاميذ ربنا يسوع كنا نقول خايفين عليه فبيقولوا له سمعنا هيرودس عاوز يموتك وده معناه ان المسيح له المجد لغايه الوقت ده خدمته الاساسيه في الجليل لان هيرودس هو المسؤول عن الجليل بينما بيلاطس في الجنوب في اورشليم لكن عشان يجي الكلام ده من فريسيين ما بيحبوش المسيح له المجد واضح ان ليهم غرض في ناس كده تبرز محبة إنما ما تكونش بتحب ولا حاجة فبيحذروه من هيرودس لكن مش لأنهم بيحبوه يمكن لأنهم عاوزين يبعدوه عن مناطقهم عشان له شعبية كبيرة ودي غيظاهم هم كفريسيين معلمين يعني هو كده ربنا يسوع كل الناس ماشية وراه وسابته فهم بدافع الغيرة بيقولوا له اخرج من هنا وابعد عن البلاد دي لكن لو قالوا له لانك مثلا خدت الناس مننا طبعا ده كلام يعني مش هيعجب حد فيقولوا له اصل هيرودس عاوز يموتك لكن واضح ان ده مش مش غرضهم الحقيقي آه مش بعيد يكون هيرودس فعلا ابتدى يفكر يخلص من ربنا يسوع لان كل الناس ماشيه وراه كل الناس بتحبه وما تنسوش ان ده هيرودس اللي قتل يوحنا المعمدان وبالتالي كان في عداوه مع الحق مع اي حد بينادي بالفضيله والخير والحق هيرودس طبعا مش في الصوره دي فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل ربنا يسوع له المجد بحكمته وفحصه للقلوب عارف ان الفريسيين دول مش امناء في كلامهم قال لهم طيب اذا كان يعني ليكوا علاقه بهيرودس وعرفتوا منه كده طب ارجعوا له تاني على فكره ما فيش اي محبه او علاقه بين هيرودس والفريسيين هما برضو بيكرهوا بعض لكن تلاحظوا ان الشر ممكن يتفق مع بعضه على الخير زي ما حصل بين اليهود والامم اتفقوا على صلب المسيح لكن لا اليهود بيحبوا الأمم ولا الأمم ولا الرومان بيحبوا اليهود بيلاطس وهيرودس اتفقوا على صلب المسيح لكن بيلاطس وهيرودس كانوا أعداء فهنا كمان قال لهم طب ارجعوا لهيرودس يعني إذا كنتوا أصحاب هيرودس روحوا قولوا له قولوا له يا ثعلب يا مكار أنا برضو إيه مش هصدق الكلام ده ومش بخاف من الحاجات دي يبان ان ربنا يسوع طبعا مش بيخاف وعارف ان في مكايد بتكاد ضده لما ده طبعا ما يخوفش ربنا ولا يخوف ولاد ربنا ما يخوفش اي حد بينادي بالحق وبعدين عشان يبرز سلطانه ان الحكايه مش واقفه على مؤامره هيرودس قال له شوف ما معناه يعني انا اللي محدد اللي معاد انا اللي عارف امتى هحط نفسي في ايديكم عشان كده بيلاطس لو تفتكروا وقت المحاكمة لما لقى المسيح ساكت قال له انت مش عارف ان ليا سلطان قال له لا عند هنا استنى بقى انت مالكش سلطان عليا البت ده انا اللي ليا سلطان على نفسي انا اللي حاطط نفسي في ايدك انما انت مالكش عليا سلطان ولا حاجة ده هي بس قدام الناس كده بنفس المعنى هنا ربنا يسوع عاوز يقول انا عارف امتى بالظبط الساعة والصليب فها أنا أخرج شياطين وأشفي يعني هكمل خدمتي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل طبعا الكلام ده مش بحرف لأنه مش في ثالث يوم من الكلام ده صلب المسيح ده لسه احنا داخلين على زفة حد الشعنين بعد كذا إصحاح يعني قدامنا وقت لغاية ما هيدخل أورشليم بزفة وبعدين المسيح مش هيتصلب خالص في الجليل ولا يموت في الجليل ولا على يد هيرودس اساسا انما يقصد هنا المعنى انه انا محدد الميعاد فانا عارف لسه هشتغل يوم واثنين وفي الثالث هكمل في الثالث هكمل اشاره رمزيه الى قيامه المسيح من الاموات دايما اليوم الثالث يوم خبر مفرح عندنا حتى في احزاننا تيجي كلمة الثالث تفرحنا صلاة الثالث حتى على انتقال الموتى هي أساسا لفرحة القيامة إعلان خبر القيامة للناس اللي ودعوا شخص على رجاء القيامة فقال لهم في اليوم الثالث أكمل طب ليه رب ما قلتش هوعظ واعمل ليه اخترت كلمة أخرج الشياطين وأشفي يمكن ربنا بيشاور كده بطريقة لطيفة كعادته إلا أن يا هيرودس إذا كنت أنا بشتغل أخرج شياطين واشفي ما تيجي تقف في الطابور زي غيرك وإن كان عليك شيطان أو الشيطان بيحركك اطلع وإن كنت مريض تخف بدل ما تعاديني وتتآمر ضدي أنا بشتغل لحساب البشر اليوم وغدا أخرج شياطين وأشفي فقولوا للثعلب بدل ما تتآمر علي تعالى استفيد مني تعالى خف زي ما الناس بتخف تعالى اطلع تحت من تحت سلطان الشيطان اللي بيحركك ده عشان يبقى لك يعني راحة في السماء وعلى الأرض ربنا يسوع له المجد وصف هيرودس بالثعلب لأنه الثعلب مكار زي ما انتم عارفين يعني يظهر غير ما يبطن والفريسيين ضمنيا تعالب تاخدوا بالكم فهو يمكن لما قال لهم روحوا قولوا للثعلب هو حد يقدر يكلم ثعلب غير الثعالب انما عاوز يقول لهم بلاش شغل الثعالب ده انتوا جايين تعملوا خايفين عليا وبتقولوا لي الحق امشي لحسن هيرودس عاوز يموتك قلبكوا عليا قوي ما انتوا عاوزين تموتوني برضه انما روحوا قولوا للثعلب صاحبكم انا بخرج الشياطين النهارده وبكره وفي الثالث هكمل وانا عارف بعمل ايه وعارف معادي ولكل شيء تحت السماء وقت ها انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه يمكن وما يليه توحد فكرة أنه مش بالحرف يوم ثالث لا لسه قدام وقت لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم ربنا له المجد اختار ان اورشليم اورشليم يعني اور يعني مدينه وشليم او سليم يعني سلام اورشليم يعني مدينه السلام وجاء ذكرها زمان قوي في سفر التكوين في ذكر ملكي صادق هذا الرجل العجيب الكاهن والملك في نفس الوقت اللي ظهر في التاريخ فجأة عشان يبارك أبونا إبراهيم ألفين سنة قبل المسيح ويقولوا كاهن لله العلي وملك سليم ملك سليم اللي هي شليم اللي هي أورشليم يعني الملك ده ظهر في منطقة أورشليم قبل ما تبقى يعني مدينة كده مستقرة وكان إشارة للمسيح له المجد لأنه مين يبارك أبونا إبراهيم يعني ده يبقى كبير قوي اللي يبارك أبونا إبراهيم وأبونا إبراهيم قدم له العشور وتكميل للرمز كمان عشان يرمز للمسيح قدم ذبيحة وهو في يعني أول التاريخ ذبيحة خبز وخمر على غير عادة الشعوب خالص ساعتها كانت الذبيحة حيوانية إنما قدم خبز وخمر إشارة لذبيحة العهد الجديد فأورشليم دي البلد اللي ربنا اختارها زمان عشان تبقى مدينة السلام وده المكان اللي داود عمل فيه مملكته وداود كان أكتر قلب بيحب ربنا وقلب بيريح ربنا وكتب مزمور جميل عن ما أين يسكن الله وقال هذا هو موضع راحتي ها هنا أسكن لأني اخترت وفي أورشليم بني لأول مرة في التاريخ هيكل لله مكان لسكن الله وسليمان دشنه وحل فيه عمود السحاب إشارة أن ربنا فرح ورضي عن المكان ده وإن كان الوحي ذكر أنه العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي يعني إيه محدش يفتكر أن المكان ده حد ربنا لا ربنا مالي كل مكان ولا يحويه مكان لكن أصبح مكان مقدس ومكان خاص بالله فأورشليم اللي هي مدينة السلام المفروض اللي هي المدينة اللي اختارها ربنا عبر التاريخ تبقى مسكن ليه اللي اتحط فيها هيكل سليمان كأقدس مكان على الأرض اللي استجيبت فيها الصلوات اللي ارتفعت فيها الذبايح وكان ده المكان الوحيد اللي تقدم فيه الذبايح في أورشليم دي تمت أكثر مجازر ومذابح واضطهادات لأولاد الله ولغاية النهارده عشان كده لما بعتوا يقولوا له هيرودس عاوز يموتك قال لهم اطمنوا انا قدامي لسه وقت دي اول حجه وقولوا للثعلب الكلام ده ما مش علينا يعني انت مش قلب مش قلبكم عليا ولا حاجه وفي كمان نقطه كمان انه لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم يعني بدل الحكايه فيها موت وفيها صليب وفيها نهايه دي لازم تبقى جوه اورشليم برضه دي خطة ربنا عشان لما يلعن أورشليم في الآخر أو يلعن الشعب يبقى ربنا كأنه فاض بيه ودى كل اليهود فرصهم وهنا قال كلمته بقى المشهورة يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء أه قبل ما ندخل في حكاية أورشليم قاتلة الأنبياء في واحد ممكن يقول طب ما المسيح على نفسه هنا أنه نبي لأنه لما قال لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم ضمنيا تعني أن المسيح بيقول على نفسه نبي أفكركم تاني بالذات اللي درسوا معانا إنجيل يوحنا المسيح له المجد مفيش مانع يلقب بنبي ومفيش مانع يلقب برسول وهو أيضا وبالضرورة إنسان كل ده مقبول دون أن نلغي إيماننا بلاهوته أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا بتجسده صار إنسانا وكإنسان ممكن يبقى نبي ورسول لكن لا يسوى أبدا بأي نبي أو رسول ولا في مجال لمقارنته بأي نبي أو رسول بحكم ألوهيته بحكم سلطانه على كل شيء بحكم أنه يصنع العجائب بأمره بحكم أنه إله الكل بحكم أنه قام من الموت لوحده بقوته بحكم أنه هو الديان العادل اللي هيدين العالم كله كل دي تؤكد أنه ليس مجرد إنسان وليس مجرد نبي وليس مجرد رسول وإنما هو الله الظاهر في الجسد عشان كده حتى في حوارنا مع غير المسيحيين لا ننفي أن المسيح ممكن يعامل معاملة نبي ولكن هنا لنا وقفة مهمة أنه ليس مجرد نبي هذه الكلام فدي بتقرب المسافة شوية لأن بعضهم بيتصور أن احنا لا نعتبره إنسانا خالص لا المسيح بتجسده صار إنسانا دون أن نلغي لاهوته دون أن نتنازل عن إيماننا بألوهيته كإله أبدا لكن هو فكرة نبي أو معنى كلمة نبي إيه أنه يأتي برسالة أو بنبوة من الله وده ما ينطبق على المسيح ما فيش معنى وعشان كده المسيح لو المجد قال كما أرسلتني إلى العالم لو خدت منها كلمة رسول تنفع وعشان كده تلاحظوا ان اليهود لما ظهر يوحنا المعمدان راحوا يسألوه سؤال مهم يقولوا له هل انت هو النبي قال لهم لا بالرغم ان ربنا يسوع قال على يوحنا المعمدان انه اعظم من نبي او اعظم نبي طب ليه انكرت يا يوحنا انك انت هو النبي لأن النبي معرفة بألف ولام هو شخص واحد لا موسى ولا أشعية ولا أرمية ولا حتى يوحنا المعمدان وإنما هو المسيح الله الظاهر في الجسد وإذ وجد في الهيئة كإنسان أخذ شكل نبي وماله واضحة الفكرة فدي الآية دي لو حد قال لنا يعني طب ما المسيح قال على نفسه نبي نقول لهم طب وماله بدل قابلين الإنجيل شوفوا في حتة تانية قال على نفسه إله ناخد دي مع دي يطلع ده إيماننا المسيح له المجد هو الله وهو أيضا بتجسده إنسانا ونبيا وماله دي ما تتلغيش يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها يعني هي أورشليم ممكن تتاخد كمان كرمز البلد اللي حبها ربنا وتعب فيها قوي واختارها هي البلد اللي قتلت أغلى ناس عنده ورجمت أحلى ناس جم في التاريخ ساعات دي تبقى النفس البشرية النفس البشرية هي أورشليم بالنسبة لربنا هي المكان اللي ربنا حبه واختاره عشان يبقى بتاعه موضع راحته موطئ لقدميه إنما ممكن ينطبق على أورشليم ما ينطبق على النفس البشرية اللي تقتل صوت الأنبياء جواها واللي ترجم صوت البشارة جواها فربنا يبكي عليها أغلب المفسرين بيعتبروا إن دي مش المرة الوحيدة اللي ربنا قال كده على أورشليم لأن أنتوا عارفين انه لما يقرب على اورشليم خالص يوم حد الزعف هيقول تقريبا نفس الكلام تاني عشان كده يقرأ هذا الفصل اللي احنا بصدده دلوقتي يوم جمعة ختام الصوم يعني اخر جمعة في الصوم اللي هي الجمعة اللي بعد الجاية عشنا ده فصل انجيل قداس ختام الصوم عشان ربنا يقول لنا كلمة فيها عتاب يا اورشليم يا اورشليم يا اغلى بلد واغلى نفس كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها يعني نوع من العتاب في آخر الصوم إن كان حد لسه ما تبش طول الصوم لا تعلم من الابن الضال ولا شبع مع السامرية ولا قام مع المخلع ولا فتح مع المولود أعمى يسمع بقى عتاب من ربنا شديد يقول له يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك قاتلة الأنبياء طبعا اللي يسترجع التاريخ بدقة يكتشف أن في أنبياء كتير قوي تعرضوا للعذاب والعقاب في أورشليم منهم واحد زي أشعية مثلا نشروه مات بالمنشار وهو سنه كبير ده ما يلغيش ان في بعض الانبياء ماتوا بره اورشليم انما الغالبيه العظمى كانت في اورشليم عشان كده قال لا يمكن ان يهلك نبي خارج عن اورشليم بمعنى هي دي مدينه اللي ربنا حبها وبقت هي اللي بتعاديه وبتعادي ولاده كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد تشبيهات ربنا يسوع دايما فيها البساطة وفيها القرب من الناس الناس في في الزمن ده بيربوا فراخ ودواجن والفرخة تجمع الكتاكيت بتوعها تحت جناحيها كده ويناموا بالوضع ده غالبا يعني فربنا يسوع باتضاعه قال ده انا حبيت المكم تحت جناحي وجناحين دي اشاره للصليب وحتى واحد من القديسين قال مرضاش يقول على نفسه نسر حتى انما قال فرخ اصل النسر ساعتها كان رمز للدوله الرومانيه علامه الدوله الرومانيه النسر العظمه والسلطه والقوه والكبرياء انما الفرخه دي او الدجاجه دي حاجه يعني بسيطه لكن فيها حنان فيها حب فيها رعاية كم مرة أردت أن أجمع أولادك الواحد خايف يسمع الكلمة دي من ربنا في يوم من الأيام يقول له كم مرة كم مرة وتطلع بقى كم مرة دي عدد لا نهاية له كل يوم في عمر الواحد كان في محاولات من ربنا يجمعنا تحت جناحيه كل يوم ده مش كل يوم ده يمكن كل ساعة كم مرسال جالك عبر حياتك يقول لك قرب من ربنا كم خبرة شفتها قصاد عينك تدعوك انك تقرب ورفضتها كم حادثة تعرضت عليها وربنا نجاك وكلها كانت بتقول قرب بقى وادخل تحت الجناحين كم شخص شفته سبقك في معرفة ربنا كان معاك وجري جري سبقك بقى يحب ربنا ويخدم وينطلق وانت لسه مطرحك كم مرة جيت لربنا وانت شايل هموم وربنا رفعها على امل ترجع تبقى تحت جناحي على طول ورجعت تاني للهموم تاني برجليك وبعدت عنه تاني ولا كأنه استجاب ولا كأنه رفع تجارب كم مرة حسيت انك مجرم في حق ربنا وبعدين حسيت بالغفران وبرضه ما دخلتش تحت الجناحين فضلت بر ماشي لوحدك وكأنه لا إله لك ولا راعي لك كم مرة كلمة كلها عتاب قبل ما يدخل على أورشليم تعرفين لما يقرب من أورشليم وهو ناحية سفح الجبل كده سكته من أريحة لأورشليم اللي يشوف الخريطة هيبكي على أورشليم لما يشوفها من بعيد هيبكي عليها وهو بيقول نفس الكلام ده معناه أن ربنا لا يشاء أن يهلك أحد وهو شايف خراب أورشليم قدام عينه لأنه يرى كل شيء لم يكن يفرح في أورشليم ما كانش المسيح فرحان في المدينة اللي قتلت الأنبياء ورجمت المرسلين إنما بكى عليها ليه؟ كأن ربنا كل واحد بيهلك بإرادته بعنده ربنا مش بيقول في باله يستاهل لا حاشا ربنا هيفضل أب طيب إلى آخر الدهور مش هيمنع هلاكه لأن ربنا ما بيمنعش إرادة الإنسان إنما هيبكي عليه ويقول يا فلان كم مرة حاولت معاك واحد زي يهوذا ينفع يتقال عليه نفس الكلام طبعا يا يهوذا يا يهوذا كم مرة أردت أن أجمعك في حضني وأنت مرضتش وريتك مرأة تسكب الطيب بفلوس بلا ثمن عشان أقول لك شايف الناس بتحبني قد إيه وأنت قرش قرش بتخدم الصندوق غسلت رجليك وبصيت في عينيك عشان اقول لك بلاش تبيعني ب 30 فضة ده انا بشتريك بدمي بلاش تبيعني يا يهوذا كم مرة كم مرة خليتك تعمل معايا معجزات بإيديك عشان أوريك العظمة والقوة اللي في اللي هيشتغلوا معايا وبعد كده تبص للقرش اللي في الصندوق كم مرة سهرنا وحكينا وأكلنا لقمة مع بعض كم مرة شفتني علمتك تصلي وعلمتكوا تحبوا الناس كم مرة شاركت في معجزات ووزعت الخبزات على الألافات كم مرة ركبت معاك السفينة وتمتعنا بالصحبة مع بعض كم مرة يا يهوذا كم مرة أردت أن أجمعك ولم تريد أوحش كلمة وهنا يبان عقيدة في منتهى الأهمية ينكرها بعض الناس أن إرادة الإنسان أساسية في خلاصه زي ما واحد من القديسين يقول الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك ربنا خلقك من غيرك إنما عشان تدخل السماء لازم تمد إيدك في الموضوع هو يعمل كل اللي عليه ويستنى إرادتك تتحرك أتريد أن تبرأ الباقي سهل إن كنت تريد كل شيء مستطاع عند الله بس انت عاوز ولا لا عاوز ربنا ولا لا عاوز تخف ولا لا عاوز تتغير ولا لا عاوز تروح السماء ولا مش على بالك عاوز تدخل في حضن المسيح وتشبع بيه ولا حضن الدنيا أحلى كم مرة أردت يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء كل صوت بي بيحرك ضميرنا يعتبر كأنه نبي قابلناه ياما أصوات دفناها ورجمناها وقتلناها عشان مش عاوزين نسمع يمكن أقرب الناس ليك في يوم من الأيام قال لك دي غلط بلاش حرام وانت تزعق وتشخط وتهب وتغمض عينك عن الحق وتقفل ودانك عن الحق كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده يبان كمان فكرة الكنيسة الكنيسة هي شوية الكتاكيت الصغيرين اللي تحت جناحين المسيح محميين في صليبه مستورين في حضنه في نعمته انما لا حول لهم ولا قوه احنا ايه قوتنا الا باحتمائنا بالمسيح اللي لازق جوه المسيح كده ينام نوم عميق ما يهموش ما يخافش ما يقولش اهم حاجه لو ام تعوله في نفس الوقت فكره الكنيسه اجمع خراف اولادك يعني ايه مش واحد لوحده كلنا مع بعض ندخل كلنا نبقى حاجة واحدة في صلاة ربنا يسوع آخر صلوة قبل صليبه بساعات يقول للآب أريد أن يكون الجميع واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الآب واحد عاوزهم كلهم يبقوا واحد عاوزهم كلهم يبقوا جوايا أعضاء في جسدي تحت جناحية بس مين مين مين عاوز ومين مش عاوز الآب عاوز والابن الوحيد عاوز والروح القدس بيشتغل في قلوبنا بكل عاوز طبعا فاضل إرادة الإنسان ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا إذا مين اللي بيحكم بالدينونة الحقيقة المسيح له المجد بناء على إيه على إرادة الإنسان على موقف الإنسان من دعوة الله هي دي اللي هتحدد نهايته ربنا ما يحبش يخرب اورشليم ابدا ده بيبكي عليها دي المدينه اللي حبها دي اللي دخلها وهو طفل جوه الهيكل يحاور ويجادل اعظم الشيوخ دي مدينة الملك العظيم اسمها كده ده السما كلها بقى اسمها اورشليم السماوية عشان ايه هي البديل بقى يعني اورشليم اسم محبوب لكن ايه اللي وصلها وايه اللي وصلها لكده ايه اللي وصلها لكده لم تريده العند والمقاوحة والعظمة الأرضية ومجد الدنيا أورشليم أصلها اشترت هلكها بصرخة دخلت السماء جرحت قلب ربنا لما قالوا ايه ليس لنا ملك إلا قيصر حكموا على نفسهم بالهلاك بقى ملككم ربنا اشتراكم ربنا وتهتفوا وتعلنوا ان ملكوش ملك الا بتاع الدنيا خليه ينفعكم قيصر هذا الذي طلبوه ملكا خرب اورشليم تماما وكانت الاوامر لا يترك حجر على حجر في اورشليم عشان ده قيصر اللي طلبوه ملك ورفضوا الملك الحقيقي هو ذا بيتكم يترك لكم خراب العجيب لما المسيح له المجد قال كده ما خربتش اورشليم على طول برضه اداهم مهله تاني يمكن لما يشوفوا صليبه يبكوا على خطاياهم لما قال لبنات اورشليم يا بنات اورشليم لا تبكين علي ابكين على انفسكن وعلى اولادكن ده انا حكمت عليكم بالخراب بسبب العند تبكوا عليا ابكوا على نفسكم يمكن لما تبكوا على نفسكم وعلى أولادكم تدخلوا تحت جناحي وتطلعوا من الخراب من الدينونة من الهلاك المحكوم به على أورشليم الأرضية كمان ده يؤكد عقيدتنا كمسيحيين لم تعد أورشليم مدينة الله على الأرض ولم يعد اليهود شعب الله المختار بعد الكلام ده ده إيماننا إنما مدينة الله هي الكنايس وهي قلوب أولاده هي دي مدينة الله ها ملكوت الله داخلكم كنيسة دي بيت ربنا هذه مدينة الله ومين شعب الله هم الأعضاء اللي في جسده هم اللي دخلوا تحت جناحيه هم دول مدينته وهم دول شعبه وهم دول أولاده وهم دول الخراب ما يجيش جنبهم أما بيته القديم خرب وشعبه القديم هلك هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا والحق أقول لكم أنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب يعني إيه دي نبوة اتحققت بعدها بأيام أو بشهور بسيطة بالرغم ان هم واضح الفريسين بيعندوا وبيقاوموا وناس كتيرة لسه بتعترض إنما بعد فترة بسيطة وهو داخل على أورشليم حين رأوه داخلا أورشليم هتفت كل الشعوب البسيطة الفلاحين والبسطة والأطفال صرخوا بفرح مبارك الآتي باسم الرب فقال لهم على قد الرفض اللي بترفضوه إنما في ناس حلوة هتقبل وهتدخل تحت جناحين وهتصرخ بفرح وتقول مبارك الآتي باسم الرب وعشان كده تلاحظوا ان احنا في حد الزعف نعمل زفة ونقعد نهتف احنا كمان مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعالي وصلنا يا ابن داود عشان نبقى من اللي دخلوا تحت جناحيه إنما اللي واقفين متغاظين بيتفرجوا دول مش تبعوا دول اللي هيقعوا عليهم الخراب لا ترونني حتى يأتي وقت إنما هناك وقت ليس على الأرض في وقت تاني نرى فيه المسيح آتيا على السحاب في مجده ومجد أبيه مع ربوات من الملائكة والقديسين ويهتف كل المحبين مبارك الآتي باسم الرب عشان كده تلاحظوا في كل قداس أبونا بيعمل طقس جميل قوي في آخر القداس المسيح على المذبح أبونا شايله في الصينية يقوم أبونا يعلن حضور المسيح للناس ويتلفت كده يدي وشه للناس شايل الصينية ويقول القدسات القديسين فكل الشعب يقول مبارك الآتي باسم الرب يقوم يرجع الهيكل تاني دور من الناحية التانية ويظهر لهم تاني جسد مقدس فيقولوا له مبارك الآتي باسم الرب يعني ايه يعني اللي هتفوا للمسيح في حياتهم مبارك أنت يا من أتيت إلينا على الأرض باسم الرب سيهتفوا في اليوم الأخير في مجيئه الثاني بنفس الهتاف مبارك الآتي باسم الرب عشان كده بيعملها مرتين مجيئه الأول مبارك الآتي باسم الرب يوم حد الشعنين ومجيئه الثاني على السحاب مبارك الآتي باسم الرب دي كلمة بنحبها كشعب نبارك الله يعني نسبحه ونشكره من كل القلب لأنه جالنا من السماء على الأرض هي دي حاجة قليلة عشان يخلصنا ثم يأتي مرة أخرى لكي يأخذنا فاللي بيسبحه على خلاصه سيسبحه على أبدية ملكوته اللي قبل مجيئه الأول بفرح واشترك في الصراخ مبارك الذي أتى إلينا باسم الرب سيصرخ مرة أخرى في النهاية مبارك الآتي باسم الرب فبيقول أقول لكم لا ترونني حتى يأتي وقت وقت هنا إما الشهور والأيام اللي سبقت يوم حد الزعف وإما زمان هذا الح... هذه الحياة حين يأتي المسيح على السحاب ونقول برضه مبارك الآتي باسم الرب واضحة الفكرة ولا صعبة عشان كده دايما في سفر الرؤية يقرن مجيئه الثاني يقول شفت في نفس الوقت أورشليم الجديدة نازلة كعروس من السماء مزينة ومهيئة لرجلها يعني أورشليم الأرضية بطلت وخربت إنما في أورشليم تانية بقى كنيسة المنتصرة تدوم إلى الأبد انتهى إصحاح 13 ندخل في جزء من إصحاح 14 وإذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه بالرغم أن ربنا يسوع له المجد كان يميل جدا للفقراء والبسطاء وشد جامد على الفريسيين والكتبة لكن ما كانش بيرفض دعوة حد شفنا قبل كده لما دعاه سمعان الفريسي في بيته فاكرين في لقا سبعة وقت ما المرأة الخاطية دخلت وبالرغم ان سمعان قلبه ما كانش حلو والمسيح عاتبه قال له ماء لرجلي لم تعطي بزيت لم تدهن رأسي قبلة لم تقبلني كان فيه عتاب لكن ده مش ما خلاش ربنا يسوع مثلا زينا احنا كبشر نضعف وقلبنا يقفل من ناحية الناس دول بسبب كبريائهم مثلا أبدا ربنا يسوع له المجد لغاية الوقت ده ما كانش عنده مانع يدخل بيت أي حد حتى من هؤلاء الرؤساء المتعجرفين أو الفريسيين اللي كلهم إدانة لكل الناس ولا حتى أن يدخل بيت قائد المئة الوثني عارفين كان رايح البيت عنده وبعدين قال له لا ما تجيش تجي ازاي ده انت يهودي هتضيع سمعتك انما المسيح له المجد كان رايح ما عندوش مانع يدخل اي بيت ويقعد مع اي حد إذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه نقف عند كانوا يراقبونه شوي هم كانوا يراقبونه ليه احنا مثلا تعالوا نرجع ونحضر اللقاء ده لو احنا موجودين هنقعد نراقب المسيح عشان نتعلم منه بيتكلم ازاي بياكل ازاي بيقعد ازاي بيقول ايه ده ربنا جالنا على الارض دي حاجه قليله هنقعد نراقبه عشان نشبع بمحبته بكلامه بتصرفاته انما ايه رايكم كانوا يراقبونه عشان يدينوه عشان يمسكوا عليه غلطه عشان كده انطبق عليهم نبوة أشعية لما قال لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم أذان يسمعون ولا يفهمون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت أذانهم وطمست عيونهم مش شايفين حاجة ربنا قدامهم بمنتهى التواضع والبساطة والمحبة وبيراقبوه عشان ايه بيحبوه ابدا بيراقبوه عشان يستغلطوه عشان يدينوه عشان يحكموه صدقوني احنا ساعات نعمل كده بدل ما نتهم اليهود احنا كمان بنقعد نراقب بعض مش عشان نتعلم من بعض حاجة كويسة انما بنراقب بعض عشان ندين بعض إما بالكلام أو حتى بالفكر آدي الرؤساء وآدي الفريسيين اللي عاملين فيها متدينين وداخل في يوم سبت يأكل خبزا كانوا يراقبونه وإذا إنسان مستسقن كان قدامه مستسقن غالبا الاستسقاء نوع من مرض في الكبد بيبقى مصحوب بانتفاخ في البطن وبسبب عدم انتظام الهضم ومية على الكبد ومرض طبعا صعب في زمانهم ملوش علاج وفي الغالب بيبقى مرتبط بنوع من الفشل الكبدي وممكن يعني تبقى حالة الإنسان متأخرة ممكن إذا إنسان مستسقم كان قدامه فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين دول فئتين ما كانوش أصحاب بس برضو زي ما قلنا هم إيه موجودين مع بعض عشان يوقعوا المسيح له المجد إنما هم عمرهم ما كانوا أصحاب قائلا هل يحل الإبراء في السبت يعني هم حاطين قدامه الراجل ده عشان يوقعوه في الغلط هم شايفينه لو شفاه يبقى عمل غلط شوفوا قساوة القلب طب ده راجل غلبان لو احنا لو اي واحد مكانه يخف سبت ولا جمعة بس يخف هيبقى متمني الشفاء لو في قلبهم شوية رحمة مش هيقولوا سبت ابدا ولا هيفكروا فيه انما دول حاطينه عشان يوقعوه عشان يقولوا شفى في السبت ده حتى حرفيا المسيح لو المجد ما كانش بيعمل عمل معين ده مجرد كلمة هيقولها فحتى ما يعتبرش كسر السبت بالعمل انما بدل عمل شفاء برضو هم حسب تضييقهم وحرفيتهم بقت خطية هل فربنا يسوع له المجد ما عندوش نوع من ال... ما بيخافش طبعا من حد وما بيحبش ان الحكايه تبقى متغطيه كده عشان يكشف لهم انه فاحص قلوبهم وعارف خفاياهم وخباياهم قام سالهم السؤال اللي هم مش راضيين يقولوه قال لهم هل يحل الشفاء في السبت هل يحل الابراء في السبت صدقوني السؤال ده بالنسبه لهم يحاور العقل ويحاور القلب العقل المظلم بالحرف الناموسي يقول لا والقلب المستنير بالمحبة لازم يقول اه اقولها تاني العقل لما يضلم بالحرفية والجمود يقول لا انما القلب اللي ينور بالحب لازم يقول طبعا فربنا كان بيحاول يخاطب قلوبهم كبشر يخاطب رحمة الإنسان على أخوه الإنسان عاوز يقول لهم ده أنا صورتي فيكم فين الرحمة اللي عندي راحت فين من قلوبكم بلاش عقلك دلوقتي قلبك أخوك أهو مريض ينفع يخف يوم سبت ولا ما ينفعش حكم قلبك قبل عقلك فسكتوا يمكن سكوتهم بسبب الحيرة بين العقل والقلب بين القلب اللي بيقول طبعا والعقل اللي بيقول لا بين العند اليهودي وبين البساطة اللي جوه الإنسان الطبيعي سكتوا إنما سكوتهم برضو حسب عليهم قساوة ليه؟ ما تقولوا بقى بقلبكم طبعا يحل ليه قسوة القلب دي؟ ده راجل مريض حد طايل يخف فسكتوا حين سكت الناس عن الحق المسيح له المجد لم يتراجع عن الحق فيقول قصاد عينيهم كلهم فأمسكه وأبرأه وأطلقه عشان يبقى هو المتحمل وحده مسؤولية اللي عمله من رحمة ربنا عشان ما يعرضوش هو للمشاكل لأن ممكن يمسكوا الراجل الغلبان ده ويبهدلوه انت جاي تخف يوم سبت وازاي تسمح له يشفيك يوم سبت قال له انت تمشي وسيبني انا بقى للناس دول ده من محبة ربنا ليه انه قال له امشي انت سيبهم لي قصاة القلوب دول ربنا حنين قوي وامسكوا فيها حب عاوز يقول ده ابني ده ده خليقتي ده انا اللي خلقت اجمل شيء في كون الانسان في السادس يوم ما يمرض ما صلحوش في السابع ازاي يعني ما انا اللي خلقته في السادس هتفرج عليه يوم راحتي وهو متألم تبقى راحة ازاي وانا بحبه ما هو معنى الراحة عند اليهود فاهمينها بطريقة اقول غبية انما الراحة هي راحة القلب المحب الاب الطيب راحة الله خلاص اولاده راحة الله ابدية اولاده فعشان كده في يوحنا خمسة لما عمل قصة المخلع يوم سبت انتهت بالكلمة بتاعت يوم الحد اللي فات قال لهم بصوا بقى انتوا شكلكم مش هتفهموا حاجة أبي يعمل حتى الآن ها وأنا أيضا أعمل واللي مش عاجبه يعمل اللي هو عاوزه يعني ايه انتوا بتقولوا ربنا بطل يعمل انا بقول لكم لا ابي يعمل حتى الان وانا مثل ابي هعمل يعني ايه يعني انتوا فاهمين السبت غلط السبت مش راحة حرفية كده هو عمل الحب والرعاية والخلاص والشفاء مش لازم يخلق تاني هو خلق في الستة إنما في السابع يرعى بقى ويكمل الرعاية وهي دي الراحة بتاعته فأمسكه وأبرأه برضو تعرفين كنيستنا دايما كل مريض تبص عليه وتقول ده آدم ده بني آدم ده أنا أنا المستسقي اللي واقف عاجز بسبب حرفية الناموس واقف مريض بسبب خطيتي واقف ملياش حد يتعاطف معايا حتى دول سكتوا تفكرنا برضو بموقف المخلع لما قال ربنا يسوع ايه ليس لي انسان مفيش حد يتعاطف بسبب قسوة القلب قال له يا ابني وانا جاي لك من السماء عشان اتعاطف معاك ما كانش لك حد انا ليك مش مهم يبقى لك حد من البشر انا كفيك انا اغنيك انا اللي امسكك واشفيك انت محتاج بشر في ايه انا كفايه عليك فلما سكتوا يعني لم يق... لم يجد و... ما فيش واحد وقف يدافع عن الحق ويقف مع الراجل ده خوفا من اليهود المسيح له المجد قال له انا هشفيك ودافع عنك واطلقك واتحمل انا الصليب بدالك لان هي دي الجريمه المنسوبه للمسيح انه كاسر السبت دي واحده من التهم بتاعته واهم تهمه ده هما بيراقبوه عشان كده عشان يكسر السبت قال ضميرهم يرتاح لما يتامروا على قتله بعد كده يترجم ولا يتصلب المهم بس هو لازم يموت بدل كسر السبت فهم عاوزين يلاقوا التهمه اللي بيها يرتاحوا ضميريا ان هم بيخلصوا من ربنا يسوع فهنا حين اطلقه معناها انه خد مكانه وهيموت بداله فاكرين كان في شريعه عند اليهود زمان يجيبوا عصفورتين عصفوره يذبحوها ويغمسوا دمها في العصفوره الثانيه ويطيروا الثانيه عشان يقولوا ايه في واحد مات عشان الثاني ينطلق ويطير كان لازم المسيح يبقى انسان ينذبح مكاننا ودمه يغطينا واحنا ننطلق بقى نعيش احنا ونفرح احنا فأمسكه وأبرأه وأطلقه ثم أجابهم وقال من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت يعني هم بقى بالعقل قلبهم عقلهم وحش قال لهم طب حتى بالعقل انت بتعمل ايه في حمارك وفطورك لما يقع في بير هتفكر ساعتها ده يوم سبت هي لما بتيجي في فلوس اصلها مش مهم بقى الشريعة وموسى وسبت وحد كل ده مش مهم ده راس مال عاوز يقول لهم فكروا الحمار ولا الانسان نفس القصة اللي حصلت من صحيحين لو تفتكروا مع مين الست اللي كان ظهرها محنية برضو كان يوم سبت وقال لهم بنت ابراهيم الغالية دي ربطها الشيطان 18 سنة زعلانين ان انا هفكها يوم سبت تلاحظوا ان ربنا يسوع يقصد يعمل المعجزات يوم السبت عشان يحرر اليهود من الحرف من الجمود من قساوة القلب برضو قالوا القديسين ان الحمار والطور رمز لليهود والامم المستعبدين اللي وقعوا في بير من الخطايا الاتنين اوحش من بعض الطور الجاهل والحمار اهو الاليف شوية انما الاتنين يعني حيوانات ضعيفة لازم حد يجي ينقذها احنا كده كبشر فبيقول لهم ان كان حمار ولا طور يقع في بير مش صاحبه لازم ينشله هو المسيح جه عشان كده ينشل كل انسان ضعيف مننا عاجز من البير اللي وقع فيه ومش عارف يطلع ساعتها يليق يوم السبت طبعا لأن ده يوم الرب ده يوم عمل الله فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك يعني إيه يعني أغلبهم كانوا بيدوروا على حجة يجيبوه بس مش عارفين يعني برضو القلب زي ما هو عنيد ومظلم وقاسي وبيدوروا كيف يجيبوه مش لاقيين حاجة لأن فعلا بالمنطق مفيش رد لكن برضو مش داخل الكلام في قلبهم مش راضيين يقبلوا ربنا يرحمنا من قساوة القلب عشان كده الكتاب بيقول ايه اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم بلاش القساوة القساوة دي أصلها تخليك تبقى الحكاية واضحة قوي ومش راضي تقبلها زي الشمس مش راضي ليه؟ بسبب قساوة القلب فهي كده في أوضح من كده حب في أوضح من كده رعاية في أسهل من كده رسالة ما هو ده هو ده ربنا الطيب اللي جاي عشان الناس إنما الناس مش عاجبها ربنا ده عاوزين ربنا تفصيل فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك ساعات الآباء يربطوا الكلمة دي بإيه؟ يوم الدينونة يوم الدينونة لن يقدر أحد أن يقف أمام الله يجيبه يعني إيه سيقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف اللي عمره ما غضب يعني إيه يعني المسيح له المجد مأجل غضبه لأنه خروف وديع جدا إنما له يوم غضب في هذا اليوم لن يقدروا أن يجيبوه بكلمة يقدر واحد ساعتها يوم الدينونة يقول له أنا ما خدتش فرصتي أو أنا ما فهمتش أو أنت ما كنتش طيب معايا مش ممكن كما أن المسيح له المجد كان يبكم معانديه في اليوم الأخير لن يقف أمامه إنسان يعترض على الدينونة إنما بقى مين اللي هيهتف ويسبح في اليوم ده ولاده كونوا فرحانين بيه جدا إنما يقدر واحد حكم عليه بالدينونة يدافع عن نفسه في اليوم الأخير مش ممكن عشان كده الواحد يستغل اليومين اللي عايشهم يتكلم يلحق يقول حاجة لأنه ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر طب الحق اذكر والحق اشكر والحق توب والحق اطلب رحمة ربنا والحق حنن قلبك على اخواتك والحق اكسر الجمعة والسبت والحد بس اعمل خير والحق حب ربنا وحب الناس عشان تقول في اليوم الأخير مبارك الآتي باسم الرب الذي له كل مجد وكرم الأبدا